قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أمسك جعفر الصادق بغلام له ليعاقبه فقال الغلام يا سيدي أتعاقب من ليس له شفيع عندك غيرك قال له يا سيدي أتعاقب من ليس له شفيع عندك غيرك فقال انطلق إذن فلما انصرف التفت الغلام ونظر وقال يا سيدي اعلم انك لست الذي اطلقني انما الذي اطلقني الذي اجراها على لساني فقال اذهب فانت حر لوجه الله وقفت ايها الاخوة مع هذا الموقف مليا اقول سبحان الله هذا كلام عبد لعبد فاعتق العبد عبده فكيف إذا جرى هذا الكلام للسيد الكريم ولكن من الذي يجريه على لسانك هذه هي القضية ومتى يجريه على لسانك ولم يجريه على لسانك هذه قضية تحتاج إلى وقفة اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا وارزقنا فهما في الدين يرضيك عنا إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وحقيقة أيها الأحبة فإنني صدقوني بالله العظيم أنا أحب أن تدخلوا الجنة بل أشتهي أن تدخلوا الجنة أسأل الله أن يكتب لي ولكم الجنة اللهم اجعل جمعنا هذا في الجنة واجعلنا في سوق الجنة اللهم اجمعنا في سوق الجنة واجعل محدثنا هناك محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان هذا التفكير لي ولكم كيف يصل الواحد منا أن يتكلم مع الله بما يرضي الله عنه تلك مسألة وقضية قل من يفكر فيها منا إن كثيرا منا يعمل عقله طويلا في كسب البال صحيح في النجاة من مشاكل في النجاح في الامتحانات اللهم نجح طلبة المسلمين واجعلهم بفضلك موفقين يعمل عقله كثيرا ولكن عند الله تجده غبي جاهل فإذا أذنب يتمادى وإذا أخطأ ينفعل وإذا تكلم مع الله يتكلم بجفاء لذا كانت محاضرة الليلة عشرة قواعد بعنوان أصول الوصول أصول للوصول إلى الله جل جلاله وأول قاعدة من قواعد أصول الوصول يومك يومك أيها الإخوة الله جل جلاله حين خلق العبد ما خلقه إلا ليعبده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ثم أجرى الله الكريم اللطيف الرحيم تكاليفه على العبد أن يكلفه ما يطيق قال الملك ولو شاء الله لأعنتكم صحيح ولو شاء الله لإيه لإيه يعني إيه أعنتكم آه كان تعبكم لو شاء الله لو أوقعكم في العنت العنت يعني المشقة والتعب لكن ربنا يقول إيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولا يريد بكم العسر قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف فمن رحمة الله ولطفه بالعبد في التكاليف أنه كلفك كل يوم على قدر يومك التكاليف على قد إيه؟ على قد اليوم لكي لا يعنتك ولكن من ظلم العبد لنفسه أن يحمل هم غد صح كده وصلت لسه لا لسه طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا من رحمة الله عز وجل ولطفه في التكاليف أن جعل التكاليف يوما بيوم يعني احنا دلوقتي صلينا المغرب هنصلي العشاء اليوم خلص لا يصاربك بشيء إلى أذان الفجر كفرض يعني إلا واجب الوقت واجب الوقت كل وقت له واجب لا يطالبك بواجب الغد يعني النهارده انت لو مت دلوقتي ربنا ما يسألكش عن العشاء صح ولا يسألك لو انت مت قبل ان يمر الحول على مالك لا يسألك عن زكاة سنة لسه ما تمش الحول لو عشت عمرك ولم يبلغ مالك النصاب لا يسألك عن الزكاة من رحمة ربنا كده ولكن من ظلم العبد لنفسه حمل هم غد تجد الإنسان قاعد يفكر طب آخر الشهر هنجيب منين طب يا ابني انت فين وآخر الشهر فين تلاقيه بيتكلم يقول لك العيال دول لما يكبروا هيعيشوا فين أما يكبروا ليهم رب صح كده ثم يحمل هذا الهم فينشغل به تجد الأب في زماننا وللأسف السبيل كان يشتري حتة أرض ويبني حتة بيت عشان العيال الواحد برضه بيعمل عشان عشان العيال سبحان الله العظيم عمر بن عبد العزيز كان له 11 ولد ذكور غير الإناث فلما جاءه الموت قال له رجاء بن حيوة كاتبه لو أوصيت بهم أحدا وص عليهم حد يصرف عليهم لأن عمر بن عبد العزيز مات ولم يترك إلا عشرة دراهم 11 ولد ورثهم 10 دراهم يعني 250 قرش 2 جنيه ونص شهد قال والله ما أوصي بهم أحدا إلى الله إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين ثم جمعهم فقال إني أموت ولا أترك لكم شيئا غير أنكم ما مررتم بأحد من المسلمين إلا وهو يعلم أن لكم عليه حقا الله جميل أوي دي مش كده لما تسيب ولادك وانت ليك ذكرى حلوة عند الناس كل ما يمروا بحد يقول لهم الله يرحم أبوكم كان راجل صالح دي كفاية أوي أعود تجد بعض الناس وللأسف الشديد أنا تعجبت أن هذه الأفكار والأخلاقيات وصلت إلى القرى دايما بنعتبر الفلاحين دول أصولنا دول ولاد الأصول الناس اللي بتفهم في الأصول لكن لعنة الله على الظالمين مشكلة التلفاز أفسدت الأخلاقيات تجد الرجل يرسل ابنته لتتعلم وقد تسافر وحدها وترجع في الليل وتقول له يا عم الحاج البنت بتتعلم ليه هي مش اخرتها تتجوز تقعد في البيت يقول لك لا يبقى في ايدها سلاح لو اتطلقت ولا ما اتجوزتش يبقى بقى يعني هي الشهاده هي سلاح هي امها معاها ايه بكالوريا وامك كان معاها ايه سلاحهم كان ايه يا ابن السلاح هو رضا الله ليه نقدر الطلاق كل ديك مشاهد بس عشان تشوف الناس عايشة ازاي محدش عايش يومه كله بيبص للمستقبل وناسي ان ممكن ما يكملش يوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وهنا ندخل في الأصول للوصول لكي تصل إلى رضا الله عيش يوما بيوم فاجعل كل يوم هدف تصل به إلى أعلى درجة في الجنة يبقى هصبح الصبح من صلاة الفجر ده يوم جديد هقول الله ده آخر يوم في عمري بقى خلينا اشتغلوا ربنا طب هتشتغل تعمل ايه اول حاجة اتوب صح اللهم تب علينا يا رب حد له مزاج يتوب الا دي حد نفسه يتوب طب توب توب من ايه ابنطجي وكذاب وقليل ادب هتزعل مني لا ما تزعلش هي دي الحقيقه اصل اللي يقول له توب يقول توب توبت من ايه من كل حاجة يبقى كذاب عايز خادع ربنا ما ينفعش ما ينفعش اصلك تضحك عليا اه لكن على ربنا ما ينفعش ما ينفعش انا عايز اقول لك توبت من ايه حدد لي بقى توبت من ايه من النظر للنساء ولا من الكذب ولا من السجاير ولا من النوم عن صلاة الفجر ولا من النفاق تبت من ايه من اكل الحرام ولا من حلق اللحية تبت من ايه انا هديكم فرصة تانية دلوقتي كل واحد مننا يستحضر في ذهنه دلوقتي حالا كده ذنب بس ذنب تقيل كده من الحاجات التقيلة بتاعتك ونتوب منه ينفع ممكن طب يلا يلا نتوب اللهم تب علينا يا رب اللهم تقبل توبته اللهم تقبل توبته اللهم تقبل توبته أيها الإخوة يبدأ اليوم يقول النهاردة بقى أنا هتوب من النظر للنساء وعد يا رب مش هبص وليكن ما يكون النهاردة تحدي ويبدأ النهاردة هحفظ ربع النهاردة هقرا ثلاث اجزاء النهارده هصوم النهارده هتصدق بخمسة جنيه النهارده النهارده امتى كل ده ايه النهارده وبكره يقوم يقول ايه النهارده لما يجي بكره ما هعمل كده والنهارده والنهارده والنهارده كل يوم يبقى خطه عمل واضحه فتنجز كل يوم شيئا جديدا فيكون لحياتك معنى وصلت ولسه ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في كتاب ايه طريق الهجرتين وباب السعادتين صفحة 187 طبعا المطبعة السلبية بتاع زمان معرفش الجديدة بقى هتلاقوها فيها صفحة كام بس هتلاقيها في الموازاة في الحتت دي يعني بيتكلم على ايه قال ان العبد منذ خلق وهو مسافر الى ربه والعاقل من يجعل كل يوم وليلة مرحلة فيضعها نصب عينه أن يقطعها سالما فإذا قطعها جعل اليوم والليلة التي تليها مرحلة أخرى فجعلها نصب عينه حتى يقطعها بسلام وهكذا حتى يلقى الله يبقى عايزين نخلي كل يوم وحدة مستقلة نعيشها يوم بيوم بكرة ماليش علاقة بكرة لما يجي لما يجي بكرة امبارح خلاص امبارح انتهى وراح لحاله انا هعيش ايه هعيش النهاردة كل يوم وحدة مستقلة يبدأ يشوف امبارح طارت منه صلاة لا النهاردة بقى مش هينفع الحاجة تضيع مني امبارح كانت القرايه كده ما فيهاش فهم ولا تركيز ليه كان دماغه مشغوله مشغوله بايه لا انا خلاص متوكل على الله يبقى دماغي ما بتنشغلش بحاجه ارمي حمولك عليه هذه اول وسيله للوصول لرضا الله اللهم بلغنا رضاك يبقى اول وسيله عيش يوما بيوم ابن يومك عيش كل يوم لوحده كل يوم مستقل بذاته تقوم فيه لأداء ما يرضي الله بحيث أنك لو مت في هذا اليوم دخلت الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب فلذلك أنا أطالبك أخي لكي تصل إلى رضوان الله جل جلاله أن تحصل لك عزلة شعورية تماما عن المستقبل وما يجري فيه فالله معك يعينك ويكون لك قال ربنا جل جلاله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا دع أمر غد لغد ورزق غد عند ربك فربما جاء غد فلم يجدك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة قلت لكم البنات اللي كانوا بيتزوقوا في الكوافير في دمياط وتهد عليهم البيت ماتوا اربع عرايس والبنات اللي معاهم كانت البنت العروسه دي كانت داخله الكوافير وتفكر انها تموت لو تعرف انها تموت ما كانتش راحت ولو بتعمل الليلة دي اللي احنا بنقوله ان الجنة ما كانتش لا يمكن تكون راحت لا يمكن هذا معنى يومك يومك الثانية وليسعك بيتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النجاة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله وقال بعض السلف علامة إعراض الله عن العبد انشغاله بما لا يعنيه وقال بعض السلف علامة الإفلاس كثرة الحديث عن الناس وقال ابن الجوزي إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله وقال ابن قدامة إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك فلا تسب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب مصيبة عصرنا الانشغال بالناس ومن أمثلة الانشغال بالناس الإعلام جرائد والمجلات والتلفزيون للأسف الشديد ان بعض الإخوة بدأ يقتني تلفزيون اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب وهذه نكسة نكسة قال العلماء الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما فاللي كان اعتقاده ان التلفزيون حرام وبدأ النهارده يجيب تلفزيون يبقى مفتون يقول لي يا عم الشيخ بالراحه عليا ما تبقاش ناشف كده نتفرج على النصر نعرف احداث العالم قناة الجزيرة وانا ما بحبش اخوض في الكلام ده لكن من الغل ان القعدة قدام النشرة فتنة فتنة يا جماعة اللي انتوا بتشوف نشرات في فلسطين اللهم اكشف عنهم الكربة اللهم انتقم من اليهود وعجل بزوالهم لكن اللي حصل ده ما يجيش عشر معشار واحد على ألف واحد على مئة ألف من اللي حصل في أماكن تانية صح لكن الأماكن التانية غموها وعموا عليها ودي فتحوا لكم تشوفوها ليه لا ليه لا فيها حاجة بس انت ما تعرفهاش ولا انا الشعلانة وال... وال- والتوليع من جوه ده له علة فيها مصلحة مش للإسلام ولا ليك لكن ايه هي قدامنا 100 سنة على ما نفهمها معلش فانت بتقع كده في الشرك النهارده اللي بيقولوا عايزين ربنا ينقذ فلسطين بيقعدوا قدام التلفزيون اكتر من قعدتهم في المسجد صح بينشغل بسماع الاخبار اكتر من مسك المصحف بيقعد يتكلم في الاخبار وتنقلها اكتر من الدعاء صح يبقى هو الفرجه هي لا تنقذ المسلمين لازم تبقى فاهم الوضع عايزين نبطل فرجه هو ده بقى الانشغال بالناس لأن القضية كما يقول العلماء الفتنة دوارة الفتنة آه عشان كده العلماء دايما يسموها دوامات الفتن اسمها ايه الدوامة عارفين الدوامة بتعمل ازاي فالفتنة دوامة الفتنة دوارة فممكن في دوران الفتنة تروح ايه طيلانة ولا مش ممكن وارد بكرة تلاقيهم قدام بيتك ما تضمنش يا ترى ساعتها هتسود ولا هتبيع دينك مراتك هتثبت ولا هتبيعك ولادك هيثبتوا على الدين ولا هيتنصروا بقى ويتهودوا ويتعلمنوا ويتشيعوا حسب القضية اللي ماشية وليسعك بيتك وليسعك بيتك انشغالك بنفسك هو الأصل قال الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى والأصل في الإسلام أنت بنفسك أولا أيها الأخ الكريم سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة كيف حالك مع الله النهاردة الثلاث وبسألك بعد صلاة المغرب يا ترى دلوقتي ربنا راضي عنك ما تبقاش مغرور وقول لي لو مت النهاردة قصدي دلوقتي حالا لو مت دلوقتي حالا تبقى مع النبي محمد في الجنة تفتكر تفتكر اه هي دي ان تجعل نفسك قضيتك ورضا ربك عنك هو موضوعك انشغالك يا شباب كلنا مشغولين ولكن تسعة وتسعين في المية من الشغل مش بنفسنا بالآخرين و99% من الشغل اللي احنا مشغولين بنفسنا مش لله اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله لذلك لا تغتر بعبادات تؤديها وقربات تقوم بها وطاعات تقدمها تغتر بصورتها وهي في الحقيقة من الفتنة لنا محاضرة بعنوان كيف تنجو من الفتن اللهم نجينا من الفتن قلت فيه أن رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وصف القلب المفتون بأربع صفات ووصف القلب الناجي من الفتنة بصفتين أما القلب المفتون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أسلمها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكدت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين القلب المفتون هو قلب أسود ده أول صفة اثنين مربادا ثلاثة كالكوز مجخية أربعة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرب من هواه أسود يعني أحمر أصلب اثنين مربادا يعني سواده مش خالص سواده في نقط بيضة لما ترجع في اللغة لكلمة مرباد قالوا هو الأسود الذي ليس بخالص السواد بل فيه بياض هو ده القلب المفتون اسود اه بس بيصلي اسود اه بس بيتصدق وبيقرا قران وقلبه اسود ومفتون عشان كده ابن الجوزي بيقول كلمه خطيره قوي الراجل ده عجيب يقول ايه يقول تصر على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات والله ان هذا لمكر وصلت ولا ترجم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تصر على المعاصي هو موعد البيت هيقابلها بكره وبيصلي وقاعد معانا في الدرس طب انت بتعمل ايه بتنكر بربنا تلاقيه بياكل حرام وموعد على رشوه وبيصلي وبيتصدق وحاجز في العمرة بتنكر بمين وهتلاقي واحد من اللي قاعدين معانا دلوقتي هو مصر على معصية في جيبه علبة سجاير فيها عشرين سيجارة وبيقول تبت بتنكر بمين وتلاقيه دلوقتي لما يسمع كلامي ده يفكر يقول طب والله ما انا تايه بلاش بلاش مش انتوا مش عاجبكم وانا بقول له لا انا ما بقولكش كده عشان تقول لي كده ده انا بقول لك كده عشان ما تنكرش بربنا لا كنت بقول لهم قصه ظريفه وانا عارفكم بتحبوا القصص رجل من الصوفيه خرج الى الخلاء ليعبد الله وهو يمشي في الخلاء في الصحراء في وسط الصحراء وجد غرابا اعمى مكسور الجناح فوقف يتأمل ويقول سبحان الله في وسط الصحراء دي غراب أعمى ومكسور الجناح طب ده بياكل منين ويشرب منين وعايش ازاي فبينما هو ينظر إذ جاء غراب آخر فوقف ففتح الغراب الأعمى فمه فأطعمه الغراب الآخر في فمه وسقاه حتى شبع فتعجب الرجل وقال سبحان الله والله لقد أراني الله آية أبعد هذا أسعى من أكل الرزق طب أنا أجري ليه والهد ليه وأوى إلى كهف فأقام فيه فسمع به عالم أين فلان قال وأوى إلى كهف لماذا قالوا يتعبد فمضى إليه فقال له ما الذي حملك على ما صنعت فحكى له قصة الغراب فقال له سبحان الله ولم رضيت أن تكون الأعمى شفت الكلام ده آمين يا رب اشمعنى اخترت انك تكون الأعمى وانا الكلام اللي قلته دلوقتي واحد ايه اختار الأعمى اه صح كده آه. وسبحان الله العظيم يمكن فعلا القصة دي كتبت عليها يجي حوالي 15 فائدة منها تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أهو ربنا ورى الآية لمين للراجل الأولاني والتاني ما شافهاش التاني إيه سمع عنها التاني انتفع بيها اكتر من الاولاني صح كده اه قال له ليه انت انك تكون لعمة ليه ما تكونش انت المبصر وتطعم العمش هو ده الامة النهاردة عايزة تبقى كلها عمش عايزين يناموا وغيرهم يعمل لهم المهم نرجع لاصل الموضوع وليسعك بيتك وليسعك بيتك هم نفسك نجاتك اصلاح قلبك أمر صلاتك ذكرك لله حفظك للقرآن تعلمك العلم دعوتك إلى الله أنت احنا قاعدين مع بعض الاخ يقول للتاني ايه والله انا خايف على الاخ فلان ده قاله كام يوم ما بيصليش الفجر انا خايف عليه يا اخويا خاف على نفسك انا خايف على فلان مفيش مانع ان احنا نحمل هم اخواننا اه بس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه القاعدة الثالثة من اصول الوصول الصادق حبيب الله اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله الصدق يا شباب انا عايز اسألك سؤال وجاوبني بصراحة بالله عليك انت عايز تدخل الجنة ولا عايز النهاردة مليون جنيه ما تجاوبش هتكذب هتكذب عارفك عارفك عارف الصح اللي في قلبك ايه الاثنين ما اصلا عارفك معلش معلش الحقيقة انك انت هتقول الاثنين يا اخي نجمع بين الخيرين يديني مليون جنيه ودخلني الجنة برضه ما ينفعش اصل هي يا الدنيا يا الاخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الآخرة قد تولت مقبلة وإن الدنيا قد تولت مدبرة ولكل منهما بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا من انشغل بدنياه أضر بآخرته ومن انشغل بآخرته أضر بدنياه ولا بد هتنشغل بالدنيا لازم تأثر بالآخرة هتنشغل بالآخرة لازم تأثر في الدنيا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين الحديث قال لزمت الحديث فأفلست ولزم أخي فلان دكانه فأنجح وأفلح قال لك فلان قعد يتاجر بقى صاحب ملايين النهاردة أما أنا جيت أطلب العين ما حلتش حاجة هي كده عشان كده الإمام الشافعي قال لا يصلح في طلب هذا العلم إلا رجل ضربه الفقر قالوا ولا الغني المكفي قال ولا الغني المكفي قال يعني اللي عنده فلوس بس تكفيه كده ينفع قال ما ينفعش ما ينفعش في طالب علم للايه فقير بقى اللي مش لاقي عشان كده كلكم سبعين اه ما ينفعش لان احنا بتوع دنيا خلينا واثقين وصراحه ما احنا لو بتوع ربنا وهنرضى بالكفاف سبحان الله العظيم بقي بن مخلد طبعا ما تسمعوش عنه ده عالم من العلماء صاحب مسند زي مسند الامام احمد بن حنبل كده كان تلميذ الامام احمد بن حنبل بقي بن مخلد لما قالوا له بيشتكوا من الفقر في طلب العلم قال وانتم تطلبون العلم والله لقد جاء يوم علي بعت سراويلي لاشتري الكاغد عارفين سراويل يعني ايه البنطلون مش البنطلون السروال مش السروال السلب اه بعت لسترتي باعوا عشان يشتري ورق كاغد ايوه لقد كانت تمضي علي ايام لا اذوق فيها طعاما فاتنقل على المزابل اكل ورق الكرنب الذي يلقيه الناس هو ده طلب العلم وهي دي الاخره عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه الصدق ده مقصود الصدق لان الناس صغروا قوي قضية الصدق فلما نيجي نقول الصدق النهاردة نلاقيه ايه المقصود بيه ان يقول الحق يعني صدق اللسان الصدق معنى اكبر من كده بكتير لان احنا في زمن تصغير الكبراء وتصغير المسائل الكبيرة عشان كده حتة كده على الهامش بسرعة عالطاير عالطاير ها بدون تعليق ان القضية النهاردة الحصلة اللي انتوا قلقانين منها قضية فلسطين القضية كبيرة قوي تصغير القضية في فلسطين ده تصغير وتصغيرها اكثر في قضية القدس ده ايه تصغير القضية كبيرة قوي اكبر من كده بمعنى بمعنى النهاردة لو اسرائيل ادت الفلسطينيين دولة مستقلة ذات سيادة ذات حدود وكفت عن قتل المسلمين تبقى القضية خلصت هي عندهم خلصت لكن عندنا ما خلصتش القضية قضية اليهود مش قضية فلسطين اللهم انتقم من اليهود نرجع لموضوع الصدق بقى احنا بنقول دي مثال من امثله التصغير تصغير القضايا الكبيره القضايا الكبيره قضيه صدق الصدق هو الاسلام ربنا قال ليس البر ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا بعد أن ذكر الله أركان الإيمان وأركان الإسلام قال أولئك الذين إيه صدقوا يبقى الصدق هو الدين كله قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الصدق بس أعز أنواع الصدق صدق العزم صدق العزم يقول الله عز وجل ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول صحابة بيقول ايه طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر نقط فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم الآية دي مبهرة بس انتوا مش فاهمينها هقولها تاني وخلي بالك يقول الله عز وجل طاعة وقول معروف يا أخي عندك رغبة تدخل الجنة آه طب عندك استعداد تقوم الليل الليلة دي كله من أوله لآخره تدعو ربنا وتصبح بكرة صايم وتتصدق بنصف ما تملك من فلوس آه إن شاء الله ان شاء الله هي دي اللي ربنا بيقول لها طاعة وايه يسمع الكلام ويتكلم كلام كويس وقوله معروف فاذا عزم الامر نقط نقط فاذا عزم الامر النقط دي معناها فاذا عزم الامر ما تلاقوهمش طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر لم تجد احدا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم رب بيقول ايه في الحته دي وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروف كان عندي كراسة كده اسمها آيات فاضحة هي الآيات دي فضيحة أو والله لما تقرا تحس إنها الآية تعمل كده فأنا أنا بيتكلم عني آه آيات فاضحة فعلا فعلا احنا كده وقت الكلام ايوه جدعان قوي لكن وقت الجد ما تلاقيش ما تلاقيش يا رب استرنا ولا تفضحنا اللهم عافينا ولا تبتلينا اللهم ثبتنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان ترزقنا الصدق والاخلاص الصدق الصدق الصدق صدق العزم مع الله اديك مثال واحد بس ولا مثالين طب صلى على الرسول صلى صلى خد المثال الاولاني وهو ان شاء الله يكفي الغلام غلام اصحاب الاخدود ده مثال الصدق الولد لما اتعلم من الراهب التوحيد واتعلم من الساحر الكفر جوه قلبه عايز يعرف فين الحق هو عنده ميول فطريه للراهب لكن هو عايز يبقى عنده يقين ان هو ده صح قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاراه الله ايه لما كان صادق في طلب الحق ربنا وراه آية خلي بالك لا خلي بالك لا خلي بالك نقطة مهمة قوي دي ها ربنا أراه آية أن الحق عند الراهب الولد لما كان صادق في طلب الحق لما عرف الحق نار عليه فشق شيخه أمامه نصفين وشق صديقه أمامه نصفين وصعد به إلى الجبل وأدخل إلى البحر وهو في منتهى الزمن علامة الصدق أنه لل الملك كيف يقتله وصلت ولا أقول صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الغلام للملك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد قوسك ثم قل بسم الله رب الغلام حين ذاك تقتلني لست بقادري حتى تفعل ما امرك به عمرك ما هتقدر تقتلني الا لما تعمل اللي اقول لك عليه يبقى مين اللي دل الملك ازاي يقتله الغلام طب قتل نفسه ليه بس عشان يسمع الناس كلمة بسم الله الناس تعرف ان فيه الله هو ده الصدق خد من نفس القصة مثال تاني الصدق الراهب لما جاله الغلام وقال له ايه قال له كانت دابة تعترض طريق الناس فرميتها فقتلتها قال أي بني أنت اليوم أفضل مني صدق ما حبهاش هو ده الصدق بل سبحان الله العظيم الساحر كان صادق مع نفسه احنا عارفين الساحر كذاب كبير بيلعب لكن كان صادق مع نفسه جدا لما قال للملك إني كبرت فابغني غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعد الساحر بيقول له أنا لو أضحك على الناس كلهم ما أضحكش على نفسي أنا هموت وصلت آه شوف الصدق مع نفسي يعمل إيه للأسف الشديد إن بعضنا بيكذب كذبة وللأسف الكذبة تكبر وللأسف هو يصدقها ينسى ان هو كذبها بالأصل ويعيش كذبة انه شيخ كنت بتكلم امبارح في درس امبارح من علامات الساعة الكبرى المهدي اللهم قيد لهذه الأمة إماما ربانيا كنت بقول أن الله عز وجل اختص أمة النبي محمد صلى عليه هذه الأمة أنها تقوم بهذا الدين قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية ايه نذيرا كانت كده الأمة من الأمة تهلك ربنا يجيب أمة ثانية ويبعث فيها نبي جديد واللي تهلك يجيب نبي جديد قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى تترى يعني تترى يعني ايه ورا بعضهم أنبياء كتير جدا قالوا 30 ألف نبي قالوا 300 ألف نبي قالوا 3003 الله أعلم بعددهم عدد ضخم من الأنبياء من ثلاث نبي محمد مفيش أنبياء طب مين اللي يجدد الدين العلماء العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر ديني كل مئة سنة يطلع راجل يجدد اسمه المجدد كنت بقول امبارح بقى ان المجدد النهارده احنا في القرن اللي يليه 1423 مين المجدد انت لا طب انت يا عم بس انا صلي الفجر طب ليه ما تكونش انت وقلت ان قضية المهدي النهاردة احصائية ان في مستشفى المجانين في 60 واحد بيقولوا ان هم المهدي في مستشفى الامراض العقلية في العباسية ليه من القصص برضه كان في واحد امي امي ما بيعرفش يقرا ويكتب يعني معاه جواب ماشي في الشارع فاداه واحد يقراه له بس من حظه قابل واحد زي حالاتي كده اداه له يقراه له فالراجل مسك الجواب بص فيه كده فما شافش فراح مطلع ايه النضاره وقرا له الجواب وقعد يفهمه والموضوع الراجل يا النضاره عملت كل ده الراجل قاعد يفكر النضارة ده هو الأول باص ما عرفش يقرا زيي ساعة ما لبس النضارة آه فقال الراجل إيه النضارة دي؟ قال له دي نضارة قراية قال شفت صح قال أهو نضارة راح الراجل اشترى إيه؟ اشترى نضارة قراية ويلبسها ويبص آه نسي ان القضية مش في النظارة دي في الدماغ اللي ورا آه. وصلت اصل بعض الناس مفكر دم دقنه طبلت وقرا له كتابين وسمع له شريطين وحضر له درسين بقى بقى الامام اه لا يا ابني دي مش النظاره هي دي قضيه الامامه في الدين مش بالنظاره دي بالايه بالدماغ اللي ورا النظاره بالقلب اللي ورا النظاره عشان كده لما نقول انت تنفع مجدد ربنا يسهل لا مش ربنا يسهل دي عايزه ايه عايزه شغل عايزه شغل عايزه علم وعايزه عباده وعايزه صله بالله وعايزه جهد وعايزه ليل ونهار الامام النووي لما جه يموت قالوا له ما اتجوزتش ليه قال والله لو تذكرت لفعلت لو يا نسيت نسي ايه تصدق بقى نسي يتجوز شيخ الاسلام تيميه مات وما اتجوزش برضه لنفس القضيه النهارده الشاب من دول يوم ما يلتزم كل حاجه في دماغه جواز عشان كده بقى الزواج عقبه ليه؟ كل ما يشوف واحده منتقده يقول اتجوز دي ايوه هي دي مش هم دول اللي هيبقوا رجاله ولا هم دول اللي هيشيلوا الدين ولا هم دول اللي ينصر بيهم ربنا الدين ربنا هينصر الدين برجاله قضيتهم الدين الصادق حبيب الله أخي أنت عايز ربنا ولا عايز الدنيا ما تردش أخي أنت عايز الجنة ولا عايز شهواتك أخي أنت عايز الرفعة في الدنيا ولا عايز المنزلة العليا في الجنة دي قضية تحتاج أنك تكون صادق فيها الصادق حبيب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق الله يصدقك القاعدة الرابعة والظاهر مش هنخلص العشرة النهاردة دوما في المعاملة السحب من الرصيد في المعاملة مع الله جل جلاله دائما السحب من الرصيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالسوء هي دي معنى كلمة السحب من الرصيد الثلاثة اللي نزلت عليهم الصخرة في الغار أول الأمر كانوا مخلصين في الأصل بدليل انهم توسلوا باعمال كانوا بها ايه مخلصين فلذلك وفقهم الله للتوسل لها انت فهمت القصد ايه يعني عشان ربنا يوفقك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وهو وليهم بما كانوا يعملون في الانعام وهو وليهم به بما كانوا يعملون الولايه تحتاج الى عمل الى عمل يبقى لازم انت لما تيجي تتعامل مع ربنا بتسحب من ايه من رصيدك من اعمالك عنده فتستجلب بها الزيادة والجديد فالبداية تحتاج الى معاناة عشان كده العلماء يقولوا ايه من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة لازم البداية الانطلاقة تبقى صح قال له عالجت قيام الليل عشرين سنة ثم تمتعت به عشرين سنة قال له حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة لازم دايما السحب من ايه من الرصيد وقلت لكم القصة دي قبل كده ان انا لما كنت في سفر ل... لبلد غربي ورأيت ولد في المسجد ما شاء الله لا قوة الا بالله وشه منور عجيب انك تلاقي في الجو ده حد وشه منور كده يذكر بالله ايه يا ده انت منين ايه اللي جابك هنا والله كده ايه اللي جابك هنا فقال لي انا بقالي شهر ما خرجتش من باب المسجد عشان كده ليه قال لك ان اول ما سافر البلد دي انبهر وطبعا كان هنا عايش في بيسميه كبد فلما راح هناك ولقى الانفتاح ما حدش بيقول له رايح فين ولا جاي منين فتح شرب خمرة وزنا وسرقة إمار كل شيء فاتح قال لك لحد ما مرضت مرض شديد جدا جدا كحة قال كنت أفضل كحة كحة كحة لما أقع من على السرير قال وفي الشقة لوحدي مفيش حد معايا خالص ففي لحظة كده بكح ورحت وقعت جيت أقوم مش قادر أقوم فقلت يا رب وبعدين فقت كده قلت يا رب طب يا رب بإيه أنا لا بصلي ولا بصوم ولا أعرف ربنا أقول يا رب بإيه قال وساعة ما وقع في ذهني الكلمة دي اترعشت خرجت جري جري جري جري أدور على مسجد لحد ما لقيت المسجد ده دخلت وقفلت الباب ومن يومها ما خرجتش من باب المسجد اللي عجبني ان الواد كلمة يا رب بإيه صح كده يعني انا بقول يا رب بس يا رب بايه انا ليه ايه عند ربنا اقول له بايه يا رب هو ده معنى تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده هي دي الكلمه اللي بقولها بالبلدي ما تزعلوش مني اوعى تبيعه لا يبيعك وده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم واما الثالث فاعرض فأعرض الله عن أو معنى قول ربنا جل جلاله نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم فلذلك دوما في المعاملة السحب من الرصيد قال ابن القيم عليه رحمة الله كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد القاعدة الخامسة لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل عندنا في مصر معلش تلاقي الواد الميكانيكي طول الأسبوع مزيت لابس العفريتة ويوم الحد ما تعرفوش لابس البدلة والجرافتة والمنديل الأحمر الأهرام والنضارة ها ولما شعره ايه ده في ايه يا انت مين اه هي كده وقت الشغل شغل عشان يجي اخر الاسبوع يلاقي قرشين يوم ايه يتفسح ويتمنجه وينزه نفسه بيه. احنا مش موافقين على الكلام ده طبعا لكن مش موضوعنا الموضوع ان بعضنا يريد ان يعيش الجنه في هذه الدنيا وصلت هي دي ان بعضنا يريد انه يلتزم وفي نفس الوقت أي شقة واسعة وموبايل وعربية مكيفة وعروسة عينيها زرقاء وشعرها أصفر وطويلة وعريضة ومطيعة وخدامة ومن العلماء طالبة علم وعشر أولاد صبيان وبنت زي بعض يدلعوا أي جنب حضرته بقى لا الدنيا دار دار ابتلاء لقد خلقنا الإنسان في كبد والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فلذلك لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل الدنيا دي دار العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن والسجن له ظروفه صح السجن له ملابسه وله أحكامه وله ضوابطه الدنيا سجن فلا تحاول في السجن أن تعيش الجنة بعض الناس يريد أن يتناول كل شهوات وأن يعيش دوما في عافية يا أخي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوذي ضرب وشتم وأهين ومرض من الكفار أقصد يعني إذاء من الكفار وآسف لكلمة أهين صلى الله عليه وسلم فهو أعز مخلوق على ظهر الأرض صلى الله عليه وآله وسلم لكن أقصد أن الكفار حاولوا بشتمه ووضع التراب على رأسه وسال الجزور على ظهره وخنقه بثوبه وإن لم يحجر فوقه كل هذا حفر حفرة له في غزوة أحد ليقع فيها ودخول حلقات المغفر في وجنته ورميه بسهام وفي الطائف رميه بالحجارة حتى جرح سائر جسمه صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله مرض بالحمى حتى لم يطق حماه أحد ووقع من على فرس فجحش جنبه الشريف ده رسول الله وانت عايز تعيشها كده نظيفة حلوة ما تنفعش ما تبقاش دنيا ما تشتاش للآخرة عشان كده ده تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل الدنيا شغل فخليك في إيه في الشغل وخليها تعدي زي ما قلت للإخوة في شريط الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة قلت إن اتجوزها نص ونص مش شرط حلوة خليها سمرة ومش شرط طويلة خليها قصيرة ومش شرط عريضة خليها نحيفة شوية بس تكون عندها دين وبنت ناس بنت اصول الشرطين دول ما تتنزلش عنهم ابدا وارضى بيها عورة حولة سودة مكتحة ارضى بيها بلغة توصلك الى الجنة تبلغك الجنة وفي الجنة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا حرما أترابا هيصنعها لك الملك من جديد وفوقيها سبعين حورية من الحور العين هو ده اللي مش عايز يلبس ثياب الفراغ أثناء العمل أما اللي بيلبس ثياب الفراغ أثناء العمل بينقي بقى الزوجة وينقي البيت وينقي عايز يعيش لا الدنيا ما تنفعش القاعدة السادسة ستة القرآن قائد وحاد وسائق القرآن قال الله عز وجل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم وجاهدهم ايه به به بالقرآن فلا تطع المنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا كأن الله ربنا جل جلاله أشار إلى أنه بدل إرسال الرسل فقد كفل الله بهذا القرآن مهمة جميع الرسل بأن يصنع القرآن رجالا كالرسل أقول لك أنا صلى على رسول وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه ربنا يجيب يقول إيه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يا سورة العنكبوت أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هم بيصبوا آية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبلي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته كتابا يتلى وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة القرآن القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته القرآن في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث الراجل المعدي على قرية قال بقى معقولة ربنا هيحيي دول طب ربنا يحيي دول ازاي ربنا أراه الآية في نفسه ربنا موته وأحيا قال له شفت قال له ما شفتش حاجة كم لبيت قال لبثت يوما أو بعض يوم ربنا قال له لا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ورى الآية بعينيه وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما الحمار قدامه عظم في الأرض هيكل عظمي بدأ العظم يقف وينط يركب على بعضه وبعد العظم تطلع الغضاريف وبعد الغضاريف تتكسي اللحمة وبعد كده الحمار نفخ فيه الروح شوف قال أعلم أن الله على كل شيء بعدها على طول وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت نفس السؤال صح كده لكن الله لم يره الآية في نفسه بل قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعهن يأتينك سعيا الأولاني ربنا ورى له الآية في نفسه سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا أراه الآية في الطير نفس السؤال وجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ربنا بقى ورى له الآية في نفسه ولا في الطير القرآن ربنا جاوب عليه القرآن قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الله أكبر يبقى في الأولاني ربنا أراه الآية في نفسه في حماره في طعامه سيدنا إبراهيم أراه الآية في الطريق أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآية في القرآن هي دي قضية قضية كلية أن ديننا مرده إلى القرآن القرآن والسنة طبعا لكن أقصد القرآن هو الأصل والسنة متممة ومكملة ومفسرة نعم القرآن القرآن ولذلك تحفظون مقولتي كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك بعض الناس قاعد يسمع شرايط ويحضر مشايخ ويقرا في كتب علم وهاجر القرآن كل هذا لن ينفعك القرآن يصنعك القرآن يربيك القرآن يعليك القرآن يرفعك القرآن ينفعك القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا ومذاكرة القرآن فيه العلم العقيدة والفقه والسيرة والتفسير والتاريخ واللغة كل شيء القرآن لذلك نصيحتي دايما ليكم ربوا ولادكم على القرآن يلي ما عرفتوش تتربوا ويلي ما تعرفوش تربوا عيالكم دعوهم للقرآن يربيه القرآن القرآن القرآن أصل ومن سلك طريق القرآن فقد بلغ مراد الله منه قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا قال العلماء حبل الله القرآن القرآن قائد وحاد وسائق فلا تنسى القرآن أبدا القاعدة السابعة في الطريق مواقف للتمييز التمييز بين النعمة والفتنة وبين المنة والحجة وبين العطية والبلية وبين المحنة والمنحة في الطريق إلى الله لابد أن تكون صاحب تمييز تميز بين النعمة والفتنة قد يصيب الرجلين شيء واحد ويكون بالنسبة لأحدهما نعمة وبالنسبة للآخر فتنة قد يكون الشيء الواحد لرجل بلية وللآخر عطية اسمع قول ربك أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق صيب ماء طيب يحيي له به الأرض ولكن في نفس الوقت فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت العلماء يقولوا ان ده المثل المائي اللي ربنا ضربه سبحانه وتعالى للقرآن أنه سيف هو للمؤمنين قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هي هي القضية إنه ممكن تكون شيء رحمة في قصة كعب بن مالك لما جاءه كتاب من ملك غسان قرأه ملك غسان يقول بلغنا أنا صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواسك ما قالش يا سلام شوف فرج ربنا يا أخي هو ده التمييز قال وهذا من البلاء فتيممت التنور فسجرته من البلاء قد يرزق العبد مالا ويظن أنه نعمة ويكون هذا المال بالنسبة له فتنة قد يرزق عملا وهذا العمل قد يكون من وجهة نظر الناس جميعا كرم وهو في حقه بلاء قد يحفظ القرآن ويكون عليه حجة القرآن حجة لك أو عليه قال العلماء إذا رأيت أن الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنه استدراج بتعصي ويكرمك وتعصي ويزيدك وتعصي ويبارك لك لا يبقى ينتقم منك العملية كده ما تطمنش لا لا لا ده يبقى بيجرك بقى هيوديك لحد فين قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي إن كيدي متين ما تفرحش عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أهداكم لا لا سعيد بن عامر الجمحي تقول زوجته استيقظت يوما على صوته وهو يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك فقمت فوجدت بين يديه صرة ماء وهو يدفعها بيده كأنها حقر قلت مالك قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني آه لازم يبقى عندك بصيرة وتمييز ربنا اداك صحة لو استعملتها في طاعة الله تبقى نعمة استعملتها في المعصية تبقى محنة تبقى فتنة ربنا اداك فلوس الفلوس دي زودتك قرب من ربنا تبقى نعمة شغلتك عن ربنا تبقى فتنة ربنا اداك زوجة أعانتك على طاعة الله تبقى نعمة شغلتك عن الله تبقى فتنة كل لحظة في حياتك شوف النعم اللي جاية لك بتقربك من ربنا ولا بتبعدك عن ربنا بتوقفك بين إيد ربنا ولا بتشغلك عن ربنا بتزيدك طاعة ولا بتقسي قلبك وتبعدك عن ربنا هو ده الفرق بين النعمة والفتنة بين المحنة والمنحة بين البلية والعطية بين المنة والحجة ثمانية الاعتصام بالله عقيدة وعمل ودعاء الاعتصام بالله قال تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا من ذا الذي يعصمكم من الله ما تقول لا إله إلا الله قال تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعمة المولى ونعمة النصير نعم المولى ونعم النصير هم اللي في آخر الآية الثانية بتاع الأحزاب ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يعني نعم المولى ونعم النصير يبقى الإنسان محتاج مولى وإيه ونصير وليس لك من دون الله ولي ولا نصير فلذلك إذا أردت الولي والنصير فاعتصم بالله قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد فقد هدي اللهم اهدنا يا رب الاعتصام طب اعتصم بالله ازاي امرأة العزيز بتقول ايه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم استعصم ازاي اولا عقيدة قال معاذ الله اعوذ بالله يعني اعوذ التجئ واحتمي بالله وحده مش لما جت تراوده عن نفسها بص لها كده وقال لها انت اتجننتي اكيد انت ما تعرفنيش ده انا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام دول انبياء روح يا بنت روح روح ربنا يهديك بعيد عني ما قالش كده قال معاذ الله عقيده ان اللي هينجيني مين الله لما امرأة بن عزيز فسلت وسمعت ان السوان بيتكلموا قالت لك لا ده انا اجيبهم له بقى ولا اجيبه لهم الاثنين جابتهم وقعدتهم وطلعته عليهم طلع وبقى الكيد مش كيد امرأة بقى كيد اه نساء قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الله يا سلام لو اتكلمنا في النقطة دي دلوقتي قال يا رب قرش السجن أحب القلب من جوه من حرير امرأة العزيز ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه تشم ريحة الصدق في الكلام صح آه قال له لا يا رب يا رب اتسجن شو ازاي بالله عليك انت عندك دي احنا بنضحك على نفسنا بنهرج احنا بنلعب في دين ربنا للأسف حد عنده دي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال له يا رب عذاب السجن أحسن عندي من قصور العزيز يا رب قال له يا رب العذاب ليك أحب إلي من أن أنا أعصيك هو ده الاعتصام الاعتصام عقيدة الاعتصام عمل الاعتصام دعاء توب ادعي لي ادعي لك لعبة توب محتاج شغل محتاج عقيدة محتاج ان ادعي لك وانت تدعي لنفسك بس بعد اه بعد ما تعتقد وتعمل يا اخوة قضية الاعتصام بالله محتاج نتكلم فيها مرة تانية وهمليكم النقطتين اللي فاضلين عناصر بس قال النقطة التاسعة من استطال الطريق ضعف مشيه من استطال الطريق اللي يستطوي الطريق لربنا قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لحد ما تموت قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال تعالى كلا لما يقض ما أمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا قال لخديجة لما قالت له ألا تنام يا رسول الله فقال مضى عهد النوم يا خديجة الطريق بتاع ربنا طويلة قوي السكة بعيدة جدا فيها مشقات تقدر عليها أهلا وسهلا هتقطع في النص خليك من الأول لأن عند ربنا ما ينفعش النص النقطة العاشرة السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل بتصلي ربنا ولا عشان ترتاح بتصوم عشان تريح بطنك ولا عشان ربنا يرضى عنك بتكرم الناس عشان يعاملوك كويس ولا عشان بتحب ربنا يلبي دقنك توقيرا ولا عشان سنة النبي بتدفع اللي عليك عشان الناس تقول عليك راجل محترم ولا عشان ترضي ربنا بتحجي وتعتبر منظرة وفسحة وتغيير جو ولا عشان تستغفر ربك هناك اجرأ إلى الله بتتعلم ليه وبتدعو إلى الله ليه وبتقوم الليل ليه وبتتصدق ليه لو فيها حتة حظ للنفس حظ نفس ربنا ما يقبلوش أبدا يا إخوة دول عشرة بس نشتغل نقدر نكملهم مية لكن بس نشتغل العشرة دول أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين